قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حكايات الحروف يا ترى معانا حرف إيه النهاردة لأن إحنا حكايته معانا حرف الحاء الحاء شوف صوت الحاء طيب حرف الحاء بيخرج منين؟ بيخرج من نفس المخرج اللي بيخرج منه حرف العين اللي اتكلمنا عنه في اللقاء السابق من وسط الحلقة ثم لوسطه فعين حاء ده كلام كلام مين؟ ابن الجزري طيب قلنا وسط الحلقة هو ايه؟ منتصف الحلق بالظبط والعين الأول وبعد كده الايه؟ بعديها الحاء طيب الحاء ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي كان الشيخ بيقول لنا عليها كان بيقول بحبح الحاء احنا قلنا في العين كان بيقول لنا بعبع العين ففي الحاء قال لك بحبح الحاء يعني ايه بحبح الحاء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بحبح الحاء يعني بين فيها صفة الهمز وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي وهي الصفات طيب صفات حرف الحاء ايه الحاء بيتصف بصفة الهمس الهمس ايه ده يعني الصفة دي مخالفة للصفة اللي موجودة في حرف العين احنا بنربط ليه بين الحروف عشان انا ممكن ابدل الحاء العين بحاء والحاء بعين بسبب الصفة دي بس لان الصفة دي صفة سهل تغييرها او سهل عدم تطبيقها ده تطبيقها محتاج مني ان انا اجتهد عشان اطبقها طب يعني ايه جريان النفس في ال- في ال- في الحاء الهمس معناها جريان النفس يعني الحاء حرف من حروف الهمس فحثه ايوه الحاء فيهم فحثه شخص سكت طيب امشي النفس في الحاء اه امشي النفس في الحاء طب الصفه اللي بعد كده يا عم الشيخ عشان اخد بالي الرخاوه الرخاوه يعني ايه خلاص بقى مش هقعد كل شويه اقول الرخاوه معناها جريان الصوت يبقى بيجري الصوت في الحاء غير العين العين بيجري فيها صوت شويه صغيرين لا الحاء شويه زياده شويه طيب بعد كده الصفه اللي بعد كده ايه اه هتقابلنا صفه الاستفال دي زي العين مستفله اه يبقى هم اشتركوا في الصفه دي مستفل يعني ايه مرققه الحاء حرف مرقق ما ينفعش اقول حا حا دي مش برضو مش عندنا في القران خالص طيب الصفه اللي بعد كده صفه الانفتاح دي مشتركه مع العين فيها اه الانفتاح معناها ايه انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان اللسان ما يلزقش فوق خالص لان ال- ال- ضد الصفه دي الاطباق زي ما نشوف في حروف الاطباق بعد كده التصاق اللسان هنا مفيش التصاق باللسان طيب الصفه اللي بعد كده الصفه المعنويه وصفه الايه الاصمات يبقى دول خمس صفات لحرف الحاء والحاء يعتبر حرف ضعيف لان صفته معظمها ضعف نشوفهم كده عندنا الهمس صفه ضعف آه الرخاوه صفه ضعف الاستفال صفه ضعف الانفتاح صفه ضعف الله امال فين القوه الاصمات ودي صفه معنويه يبقى الحرف ضعيف جدا حرف الحاء حرف ضعيف جدا طيب حرف الحاء محتاج مني ايه محتاج مني ان انا اتعامل معاه برفق شويه يعني حرف العين محتاج مني قوه شويه عشان امكن مخرجه الحاء بقى محتاجه مني اتعامل معاه لان حر- صفاتها كلها ضعف والصفات دي مهمه جدا للحرف تخيلوا ان واحد ماشي في الشارع لابس لبس محترم لابس قميص وبنطلون ومسرح شعره ولكن ماشي في الشارع حافي بالله عليكم تنتقدوه ولا لا اهو كده الحرف لما تقع منه صفة تنقص من قدره وتخلي الحرف مش طالع مظبوط طب قول لنا يا شيخ بقى حالات الحرف على طول عشان نخش على الاخطاء احنا منت- منتظرين الاخطاء طيب حالات الحرف الحاء ليها كام حاله خلاص حفظنا كل الحروف ليها سبع حالات طيب اول حاله بتقابلني هي حاله الساكن طيب عشان احقق الساكن خلاص حفظنا برضو انا مش هقول الكلام ده بعد كده بقى محتاج إني اعمل ايه اجيب حرف متحرك باي حركه قبليها عشان أما اظهر ايه حرف الحاء الساكنه فهجيب همزه مضمومه اقول ايه اح سمعت صوت الحاء الصوت بيجري فيها ولا لا اه والنفس كمان والنفس كمان اقولها تاني اح طيب حد يقول لي طب الرخاوه ديت امشي فيها زي ما انا عايز امشي الصوت كده حسب مزاجي لا الاصل في الصفات ديت هي المشافهه انك تقرا وحضرتك تقرا على اخت نقرا على شيخ ويقول لنا الزمن ده مظبوط طيب الحاله اللي بعد كده ايه الحاله اللي بعد كده هي الحالة الثانية الحاء الم- المفتوحة طب الحاء المحركة بالفتح حاء الفتح فيها ازاي حاء الله ده بنسمع حد بيقول ها ها ها ممكن اقربها للعين احنا قلنا نحذر بين خلط العين بالحاء يبقى ايه حاء الحاله اللي بعد كده الضم حو الحاله اللي بعد كده الكسر حي طيب الحاله اللي بعد كده الحاله الخامسه الحاله الخامسه التشديد بالفتح اقول ايه اح اح الحل اللي بعد كده التجيب الضم احو الحل اللي بعد كده التجيب الكسر احي يبقى حالات الحالات السبعه ديت اسمعوا مني كده وركزوا عشان ناخد بالنا من حالات نطق حرف الحاء هقولهم ورا بعض اح ح حو حي اح احو احي دي الحاء لا تخرج عن هذه الحالات السبع في القرآن نخش على الأخطاء بقى نخش على الأخطاء أخطاء الحاء بتقع في حال سكونها أكثر ما تكون يعني أكثر الأخطاء في حرف الحاء لما تكون ساكنة ليه يا عم الشيخ؟ آه لأن الحاء لما تكون ساكنة ممكن صفة تتغير تقلبها خالص طب نقول الأمثلة عشان بالمثال يتضح البيان كلمة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم جالنا حقين الرح سمع صوت الحاء ودي اسمها بحة الحاء البحبحة الرحي حيم طب اسمعوا الخطأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم حد سمع حق بالله عليكم الرحمن الرحيم انا ما طلعتش الحاء انا نفسي وانا بقراها دلوقتي ما طلعتش حرف الحاء كم واحد فينا بينطقها بهذا الشكل كتير والله كتير بيتراخى وبيتهاون في نطق الحروف ولازم امكن لمخرج الحرف اقول ايه الرح سمعت الصوت لازم ده يطلع معايا جرب بقى كده وقول ورايا الرحمن اه وانت بتقول دلوقتي ممكن تقول الرحمن حاول تاني وتالت لازم تسمع صوت الحاء وهي طالعه منين من نص الحلقه حط صباعك هنا كده في منتصف الحلقه وقول ايه الرح اول ما الاقي المكان ده اتحرك معايا اعرف ان انا مكنت المخرج كويس خلاص يبقى الحاء الساكنه مهم قوي بيانها ودي طبعا ليها امثله كتيره في القران الخطا كمان الكبير قوي هو تفخيم الحاء ان انا ابدا أو- اقول انطق الحاء بالشكل ده حا هو ده موجود يا شيخ اه موجود ده كتير قوي قوي قوي وبالذات في كلمه مشهوره قوي كلمه الحق ليه لان جه بعديها قاف مشدده او قاف مفخمه فاللي بيحصل ايه بستعد لتفخيم ال- القاف من عند الحاء اقول ايه الحق حا احنا قلنا حاضي مش موجوده في القران حاضي في مكان تاني خالص لكن عندنا في القران حا الحا الحق لكن ما اقولش الحق حا ما ينفعش طيب كتير بقى من الناس الاداء بتاعهم بيغلب عليهم الاداء فيه تضخيم للصوت شويه في ناس عندهم اداء غليظ شويه بيتخنوا الصوت عشان ايه آه، يعني يعني آه، يبقى عندهم اداء مميز فيجي يقول مثلا حاميم يقولها ازاي حميم حمي ليه يا عم احنا قلنا الحاء حرف مستفل واحنا قلنا قبل كده كيفيه تحقيق الترقيق في حروف الترقيق بابتسامه بسيطه قوي ح وانا ايه اللي يخليني افخمها في الموضع ده ده انا عندي بعديها حرف مرقق للميم يبقى انا مش شرط يكون بعدها مفخم مش شرط اخد بالي ما ما ضخمش صوت الحاء اذا جه بعديها الف هو فين الالف ده يا شيخ ما هي حرف الحاء مكون من ثلاث حروف حاء الف ميم صح لكن نطقه في القران بجيب حاء الف تبقى حا آه يبقى ما قلتش حا حميم لا ده خطأ هي إيه حميم ده النطق الصحيح ليها طيب إيه تاني من الأخطاء اللي بتقابلني في- وفيها تفخيم لحرف الإيه الحاء الحاكمين دي برضو ما عنديش مشكله لكن وجود الالف خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي وركزوا معايا في ده في الكلام اللي هقوله ده الالف حرف من الحروف التي تميل للتفخيم يعني ايه يعني الحرف ده حرف حرف الالف حرف يقبل انه يفخم فبالتالي بيفخم ما قبله نركز عكس الياء الياء لما تخش على حرف تسحبه للترقيق قوي طيب الحاكمين انا ما عنديش مشكله تخليني افخمها ما عنديش حرف مفخم قبليها ولا بعديها يسحبها للتفخيم لكن الالف هو اللي بيأثر عليها بنسمع الحاكمين الحا هي الحاكمين الحا ابتسم يا اخي ابتسم يا اخت وانت بتنطق الحروف دي حا حروف الترقيق كلها لا تاتي الا بابتسامه وحروف التفخيم لا تاتي الا باء التبويزه مش احنا قلنا الحق لازم ابوز عشان القاف مفخمه لكن ابتسم عند الحاء تمام طيب ايه من الاخطاء الثانيه اللي بتقابلني مع آه، عند نطق حرف الحاء واللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران واللي نحذرهم منها اذا التقى حرفي الحاء في تتابع ورا بعض يعني ايه الكلام ده يعني الحاء اتت في اخر الكلمه واتت حاء في اول الكلمه التي تليها طب اعمل ايه حائين ورا بعض برضو زي ما حذرنا من الحروف اللي فاتت كلها هنحذر من تكرار الحرف ان انا اسقط حرف منهم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أبرح حتى حقين ولا لأ ما ينفعش إن أنا أقول لا أبرح حتى أبرع حتى أبرع أنا عمال أكرر الخطأ ليه عشان تاخدوا بالكم الصواب إيه أبرح حتى أبرح حا راحوا حا ما أقولش راحوا حا راحوا حا كده أنا دخلت على إيه على قطع النفس عن الحاء والحاء من الحروف اللي بيمشي فيها النفس فلازم أمشي فيها إيه النفس أبرحوا راحوا حا حتى يبقى أخد بالي إذا تكررت الحقيقة الحاء إيه تاني من الأخطاء اللي بتقابلني آه اذا جه بعد ال- الحاء عين او هاء ليه اشمعنى العين والهاء لان انا عندي الحاء قبلها عين وقبل العين هاء يعني في قرب في المخرج فاخد بالي وده اكثر ما يقع فيه اخواننا اللي بيقراوا القران آه، في هذا هذه المواضع اللي هنقولها دلوقتي يعني فلا جناح عليهما فلا جناح ادي حاء عليهما عين طب اخلصها ازاي يا عم الشيخ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لازم ابين مخرج الحاء لوحده ومخرج العين لوحده لازم احقق صفات الحاء وبعد كده احقق صفات الايه العين اقول فلا جناح عليهما طب الخطا فين يا عم الشيخ عشان ناخد بالنا فلا جناح عليهما سمعتوا مني حق انا ما طلعتش حق فلا جناح عليهما كاني ابدلت الحاء بعين ومنعت عنها النفس عشان الحرف اللي بعديها اقوى منها لا خد بالك ماليش علاقه ب... الحرف لما اجي انطقه ماليش علاقه باللي بعده ولا باللي قبله انا ليه علاقه بالحرف ده بس اركز في نطق الحرف ده بس طيب نجيب مثال تاني مع العين المسيح عيسى اه كتير من الناس يقول ايه المسيح عيسى برضه نفس الحكايه بيقلب الحاء الاولى الى عين المسيح عيسى ده خطأ كبير جدا هي أصلا إيه المسيح عيسى المسيح عيسى أنا طلعت الحق لوحدها وبعد كده دخلت على مخرج الايه العين الله انت لسه بتقول يا شيخ ده الحي الحاء والعين بيخرجوا مخرج واحد ده تقديرا احنا قلنا في اول حلقه قلنا ان الحروف كل حرف ليه مخرج يخصه طب دليلك ايه اه احد العلماء قال والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه الجمهور على أن كل حرف مخرج يخصه طب الكلام ده معناه إيه لا، اللي أنا قلته دلوقتي ده ده متن وإحنا قلنا قبل كده من حافظ المتون حاز الفنون أنا بستشهد بالمتون ليه لأنها مهمة جدا الشيخ بيقول إيه والحصر تقريب وفي الحقيقة لما حصروا العلماء مخارج الحروف كان ده على سبيل التقريب مش على سبيل الضبط يعني لما أقول الحاء والعين بيخرجوا من مخرج واحد لا ده مجازا ده, ده تقريبا لكن الحاء ليها مخرج والعين ليها مخرج والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة كل حرف ليه مكان بيخرج منه ليه البقعة اللي بيخرج منها إذ قال جمهور الورى ما نصه الجمهور على إيه؟ اللي كل حرف مخرج يخصه كل حرف ليه مخرج بيخرج منه يبقى نفصل بين الحاء والعين ما أقولش المسيح عيسى أقول المسيح عيسى لا تقل المسيح عيسى لأن كده هجيب عينين عينين وأقول المسيح عيسى طيب نجيب برضو تانية تاني مثال للعين والحاء لأن دول كتير في القرآن فاصفح عنهم خاصة إذا كانت ساكنة بقى ده ساكنة دي بقى المشكلة كبيرة يعني لما تكون متحركة يعني ممكن أبينها قوي وما اعملش مجهود كبير لكن لما تكون ساكنة تقبل الإدغام ليه؟ لأن هما جنب بعض في المخرج والأول جه ساكن والتاني متحرك يقبلوا إنهم يضغموا في بعض وابدل الحاء بغين ينفع أقول فاصفع عنهم والله بسمع بسمع ناس بتقول فاصفع عنهم هي فاصفح عنهم سمعت الفرق؟ طب قول لي قولها تاني يا شيخ هقولها تاني إن شاء الله بس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اسمع كده فاصفح عنهم ده الصح طب اقول لك الخطأ برضه عشان تاخد بالك وما تقعش فيه فاصفع عنهم انا كده ابدلت الحق بعين على طول ادغمت ادغمت يعني ايه دي مصيبة انا ابدلت حرف في القرآن بحرف اخر واحنا برضه شعارنا في البرنامج هو ايه هو ايه شعارنا في البرنامج زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل البر ده وزن لازم نوزن الحرف وعندنا كمان شعار تاني ناخد بالنا منه آه القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف إبدال حرف في القرآن ده مصيبة لا يتحملها بشر لأن ده كلام الخالق جل في علاه ما ينفعش تقول لي ما أنا بقرأ يا شيخ أنا بجتهد ما فيش اجتهاد ما فيش اجتهاد في نص ده نص القرآن وصل لنا بالصوت ده الحرف النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الحرف بالصوت ده وإحنا تلقيناه بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رجال عدول نقلوا لنا القرآن فما ينفعش انك تقول لي لا الحرف يبقى لا معلش الحرف انا بجيبه كده وهو كده لا لازم تجيبه بشكل صحيح واحنا بنعلمكم نجيب بقى بعد كده الحاء مع الهاء الحاء حرف من حروف الايه الهمس والهاء حرف من حروف الهمس سهل قوي ان انا ادغمهم اقول ايه فاصبح هشيما ده ده الصواب الصح ايه فاصبح هشيما فأصبح هشيما بح هشيما كده بدلتها بعين ليه؟ لأن أنا مش عايز أجيب همسين ورا بعض فأتعامل مع الحرف المهموس وهو الحاء بأن أنا أمنع عنه الهمس شوية فخد بالك يا أخي خد بالك يا أختي لابد من بيان صوت الحاء في كل حرف في القرآن كل حرف حاء في القرآن لابد من بيانه أفصل حرف الحاء عن الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده أقول إيه فأصبح هشيما وده القرب المخرج احنا قلنا ان الحاء فيها قرب قرب مع الهاء في المخرج وفيها تجانس يعني قرب لصيق مع حرف العين واحنا بنحذر من التقاء الحاء مع العين ومع الهاء انا بس قبل ما اختم الحلقه محتاج ان انا انبه تاني عن نطق الحاء وجريان الصوت فيها وزمن الصوت بتاعها والاصل فيه التلقي بالمشافهه هقولها تاني وحضراتكم اسمعوني وقولوا ورايا اح اه شفت الحال ماشي ازاي الرح طيب نجيب بقى حالات حرف الحاء تاني ونختم بيها ان شاء الله الحلقه اح حا حو حي احا احو احي كده يبقى انا اتعلمت ازاي انطق حرف الحاء في القران كله في السبع حالات اللي لا ثامن لها في القران وهنكتفي بهذا القدر هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ألقاكم غدا بإذن الله تعالى على خير حال مع حرف جديد ومعنى حرف ها الغين حرف إيه الغين يقول الجزري هنجيب بقى الحروف كلها بتاعت الحلق ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين وده يخرج الغين تخرج من أدنى الحلق أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته